تجلت نهضتنا والأزهر للدين منار تحيا بالأزهر سنتنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده مشاهدي الكرام في كل مكان سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم في رحاب الأزهر مشاهدي الكرام معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ حسين حبيب إمام وخطيب بوزارة الأوقاف حياكم يا شيخ حسين كما أيضا يشرفنا في هذا اللقاء القارئ الشيخ ناصر أحمد علي حياكم يا شيخ ناصر أهلا وسهلا بحضرتك
كما تعودنا مشاهدي الكرام في كل لقاء أن نفتتح هذا البرنامج بآيات بينات من كتاب رب الأرض والسماوات تعالوا لنستمع إلى هذه الآيات من الشيخ ناصر علي الشيخ ناصر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي
صلى الله عليه وسلم
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا الله الله
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله الله
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم
ضيفت عليك يا شيخ ناصر يعني هذه آه، كان آه، هذه القراءة كانت بداية لهذه الحلقة آه، بإذن الله تعالى وسنعاود آه، في ثنايا الحلقة سماع بعض الآيات من الشيخ ناصر لكن خلونا النهاردة زي ما يعني تعودنا في هذا البرنامج أننا بين كل حلقة وحلقة نأتي ببعض المشاكل التي تطرأ على الأزهر الشريف آه، الأزهر بقى بالمؤسسة الواسعة آه، سواء كان ال- الأزهر بقطاعات المعاهد الأزهر بالجامعة الأزهر بالأوقاف الأزهر بدار الإفتاء الأزهر آه، بمجمع البحوث الإسلامي إلى غير ذلك من الأمور أنا مش هدفنا في هذا البرنامج آه، نظهر السلبيات لكن هدفنا آه، نوصل آه، يعني من يقولون بأنهم أصحاب شكاية وأنهم يخافون على الأزهر وأنهم يريدون للأزهر أن ترتفع آه، رايته وأن تعلو قامته عاوزين يظهروا على القنوات يتكلموا عندما تغلق أمامهم أبواب آه، ال- آه، المسؤولين احنا النهاردة معانا يعني آه، أحد الدعاة من وزارة الأوقاف آه، الشيخ حسين حبيب وهو إمام خطيب وزارة الأوقاف آه، التابع لمديرية أوقاف المنوفية منورنا شيخ حسين أنا عارف أن حضرتك معبأ بالهموم كما سمعت منك قبل الهواء آه، بالهموم التي تتعلق بالدعوة وبعض الملفات التي أسميتها مثلا بملفات فساد داخل وزارة الأوقاف وقلت آه، أنا أهتف وأنادي يا أخواننا في كذا وكذا وكذا عاوز أعرف كده من حضرتك في بداية الحلقة مشاكل الدعاء إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احنا عندنا يعني بداية هموم وأمال ك- هموم وأمال اه هموم نعم.
نعم. وأمال ك يعني كأئمة آه، مهمتنا ورسالتنا الدعوة إلى الله أهم هم بنحمله هم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ده هم هم هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى آه، ابتدأ يتنظم ابتدأ يتنظم زي ما حضرتك أشرت في المقدمة الآن الأزهر إن الأوقاف تابعة للأزهر تمام وهذا هو ال- اللي توصلوا إليه ويعني نظم في الدستور في المادة الرابعة تحديدا وهي أن الأ- الأزهر هو المشرف على الدعوة داخل مصر وخارج مصر مم.
يعني كما جاء في نص ال- دستور الدستور تمام فإذا التفعيل بقى للدستور من المنوط به تفعيل الدستور مم.
طبعا مجلس الأمة اللي بيقولوا عليها ومجلس تشريعي هو المنوط به اللي يناقش هذه القضية ويبتدي يفعل عشان يعمل قانون نعم وعشان يعمل قانون لازم المختص هو اللي يعمل مشروع قانوني الأول مم.
ولكن مفيش حاجة من تنادي ولذلك كنا متواجدين سابقا في حركة أنبل القيود وطالبنا بهذا الأمر ويعني ترجينا وكان أول طلب اللي هو إن ال- ال- يتنفذ ويتفعل الدستور وتبقى الأوق- ال- الأوقاف تابعة للأزهر كما جاء في الدستور لأن هي مؤسسة الدعوة تابعة للدولة تمام واشرافه كمان على جميع الدعوه سواء كانت جمعيات شرعيه سواء كان جمعيات خاصه اي شيء ما يتعلق بامور الدعوه بيبقى ده الهم الاول بتاع الدعوه طيب يعني لو وقفت مع الهم ده لحظة بسيطة جدا وسألت قلت الأزهر ده يعني لو قلت هضم تحته ال- الأوقاف وضم تحته دار الإفتاء وضم تحته مجمع البعوث وضم تحته الجامعة والقطاعات الأزهرية الخاصة بالمعاهد ده شيء يطول شرحه إيه المانع لما يكون في وزير مثلا في كوزارة الأوقاف مثلا مختصة بكم في النواحي الإدارية والنواحي التنظيمية ويبقى الأزهر في الحاجات الكبرى فقط
ما هو الدعوه اساسا يعني ك ك ك كدعوه المفترض ما نبقاش تابعين لاي آه، نظام الدوله الوزاره تابعه للحكومه مم.
والحكومه بتبقى تابعه للمنهج اللي هي ماشيه عليه سواء كانت في البدايه آه، حزب وطني وبعد كده بقت اخوان بعد كده بقت آه، هتبقى ايه الله اعلم فمش هنبقى يعني تحت رحمه اللي هيجي مم.
هو المفترض ان الازهر له منهجياته ورسالته المعلومه اللي هو يعتبر هيئه مستقله غير خاضع لاي نظام وغير خاضع لاي حكومه تمام تمام ل- ل- لامر الدين نعم.
خالص لله للدعوه في سبيل الله وبيطلع ال- الكوادر اللي هي بتدعو الى الله عز وجل وخطوره الازهر احنا بن- بنحارب مش داخليا لان الازهر دوره مش داخل مصر لان دوره داخل مصر انضرب ولكن دوره خارج مصر يعني لما كنا في جامعه الازهر كنا طلبه كان معانا ال- الوافدين مم.
طلبه الوافدين من جميع انحاء العالم بيدرسوا داخل مصر وبيروحوا دعاة في بلادهم تمام فهو ده دور الازهر ال- ال- الاساسي اللي هو بي بيكون خطره على الاعداء خارجيا مش داخليا داخليا يعني في تقصير ولكن خارجيا بنجدهم طلبه كانوا افضل مننا نعم.
وغير ناطقين بالعربيه زائد دور الازهر في الابتعاثات و- و- و- ودوره في التعليم خارج آه، آه، البلاد في جميع انحاء العالم بيطلع البعثات ال- بتاعه الازهر في المعاهد والمدارس الى اخره فده الدور بتاع الازهر اللي هم الاعداء بيخشوا منه مم.
فيعني ده ده هم الدعوه هم الدعوه احنا آه، آه، ب- ب- بيتطلب عن- عندنا كمان امور القضايا اللي هي آه، يعني تحس امن الوطن والقضايا القوميه والمشاكل اللي متعرض عليها ب- بالتسارع وبالتسابق كله اجتهادات فرديه ويتركه كل امام بيرى ما يراه ويتحدث كما يشاء نعم وده طبعا يتطلب يعني عايزين منهجيه وهي دي بقى اللي انا بنتكلم فيها ان افتقدنا دي مشاكلنا افتقدنا آه، المرجعيه المرجعيه الفنيه مم.
دي الشق الاول الشق الاول المرجعيه الفنيه احنا كائمه في الاوقاف او كوزاره اوقاف المرجعيه الفنيه بتاعتنا اللي هي كتاب الله وسنه رسوله تمام صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام والتربيط بقى والتنظيم مم.
يعني انا مثلا افتكر دور خدنا استلمنا حوليات آه، ايام آه، الدكتور زقزوق وايام الدكتور آه، الوزراء السابقين احمد ابو النور و- وغيره كانوا بيعملوا حوليات حوليه الدعوه حاجه قيمه فيها علم انا انا بصراحه وجدت خطبه كامله في حوليه الدعوه آه، آه، الشيخ محمد حسان يعني كانت يعني آه، يعني اجد اجزم انها بالنص من حوليه الدعوه مم.
خطبه كامله نعم كان فيها منهج وكان فيها تحس كده ب- ب- ب- ب- آه، بموضوع تقدر تتناوله من جميع الجوانب وأدلة وهكذا لكن تبص تلاقي نيجي نبص حاليا في ظل التسابق والأحداث أنا بتعب إيه اللي بيتعبني بختار موضوع عشان أختار موضوع طب هخطب فيه الجمعة طيب ما هو بعض الناس بيعترض يقولوا ده, ده يمكن هو الشغل الشاغل ان الاوقاف آه، في طريقها مثلا في وقت من الاوقات انها تفرض على الدعاة بعض المواضيع المعينة آه، او تطرح عليهم بعض الافكار اللي ممكن يستغلوها في الخطابة ويبقى من يما تقول لك ده هم بيشكلوا اللي حضرتك بتخاف منه اخوانية الوزارة او سلفية الوزارة او ايا كان المتولى امر الوزارة آه، هو بيديك الامر انت حر ما شئت تكلم ما شئت واختر واجتهد على قدر استطاعتك واخرج للناس ما في جعبتك ايه المشكلة يعني ما هو بقى يعني ايه ده ده الدور التنظيم اللي احنا بنقول عليه بقى ايه ما- آه، مرجعيه الاداريه او المرجعيه القانونيه مرجعيه اللي احنا بنظمنا القانون مم.
في داخل العمل داخل وزاره الاوقاف في تخصصات في حاجه اسمها عندنا آه، آه، آه، مدير عام المساجد الحكوميه نعم بيرقص جميع المسائل الحكومية داخل ال- الوزارة نعم في كل مديرية رئيس قسم في كل إدارة رئيس قسم مساجد الحكومية نعم ايه هذا الدور الدور ان يبقى فيه عمل جماعي احنا اه نختار بنفسنا كل حاجة بس يبقى فيه عمل جماعي يعني مثلا في مدينة السادات مم.
آه، آه، ما بنيجي مشكلة زي ظاهرة مثلا المخدرات انتشرت بطريقة رهيبة في البلد بحالها وفي أي مكان تمام بتجد في في مدارس الإعدادي العيال بتتاجر في المخدرات الأولاد بتتاجر في المخدرات كارثة فاحنا لازم نتعاون يبقى في حاجة آه، آه، للكو يعني حاجة ن- ن- نحارب هذه الظاهرة ونحارب ه- هذا الخطر المدمر للأولاد المستوى مم.
مستوى الخلقيات انا بجد اولاد بحزن وبتقطع داخليا ولد تلاقيه عنده خمس سنوات يا دوب ع- لسه ع- بي- بيتعلم الكلام ويشتم شتائم الواحد بيستحي منها بيستحي منها نعم فامر المستوى الخلقي يتدمر عايز ان يبقى في تجاذب ان احنا ايه المانع ان يبقى ودي زي بنين سادات رئيس القسم بتاع المسائل الحكوميه المنوط به ان هو بيتجمع مع الائمه واختاروا موضوع خطبه ظاهره في المدينه او في المكان اللي عايشين فيه ويبتدي يحطوا العناصر ويتجمع كلنا مع بعض نتكاتف ونبقى خطبه قويه آه، فيها الموعظه والتذكره وتصل للهدف بحاجه مجمعه ما هو أنا أعتقد أن في اجتماعات متعلقة بكل إدارة تقريبا اجتماعات شهرية آه، آه، تناقش فيها مثل هذه الأمور كل ده حبر على ورق مم.
للأسف كل ده حبر لا يطبق يعني الآن وزيد فيه حاليا قرارات كتيرة بتصدر ومنشورات وتعليمات ولكنها للأسف حبر على ورق ولا يتم التنفيذ منها حاجة وده أمر آخر هنتكلم عنه اللي هو ملف الرقابة والتقويم نعم إن مفيش انعدمة الرقابة هو ده العصب بتاع الوزارة الرقابة والتقويم و- والرقابة برضه فيها شقين شق آه، ثواب والعقاب لازم يبقى فيه ثواب وعقاب احنا نعم.
مقدمين الثواب والعقاب طيب حضرتك دلوقتي بتتكلم يعني أقدر أخد من كلام حضرتك نقطتين ال- الأمر الأول موضوع القيادات اللي في وزارة الأوقاف حضرتك ذكرت الآن في حاجة اسمها مدير عام المساجد الحكومية آه، وزارة الأوقاف لو نظرنا لها أصلا تلاقي في لكل قسم 100 مدير ويمكن ده احنا انا اعتقد كان في النظام القديم لما كانوا يحبوا يخصموا من حد لانه ما ينفعش يتحول يتحول اداري فيقوموا يخترعوا له كده منصب كده معين ويحطوه فيه فالاسماء دي موجوده عندكم في وزاره الاوقاف آه، يعني بكثره يعني آه، بعد الثوره حصل تعديلات في بعض هذه المناصب وبعض هذه القيادات آه، انتوا قمتم وغيركم قام وغيركم اتكلم كتير جدا عن فضياته ولا زلتوا بتصروا ان اللي تم اختياره في هذه المناصب لم يختر للكفاءه لكن اختار لقرب من الوزير ل- لقرب من فكر معين لجماعه الاخوان المسلمين انا عاوز اعرف الى متى يعني سنظل ندندن بهذا الكلام ولسنا معنا اسماء حقيقيه آه، تذكر آه، يعني بصفه اكبر في التكوينات القياديه داخل الوزاره قول لحضرتك آه، موضوع القيادة ده ملف شائك جدا نعم.
القيادية القيا- القياديين أو القيادية داخل وزارة الأوقاف أو عامة داخل الدولة عموما تمام آه، طبعا احنا ك- ك- كجهة إدارية مقصود بها كوز- يعني وزارة الأوقاف وزارة اسمها جهة إدارية نعم آه، آه، مربوط بالقانون المنظم لهذا العمل القانون الخاص اللي هو قانون 5 سنة 91 واللوائح التنفيذية بتاعته مم.
والحاجة اللي مش موجودة فيه بيعود للقانون العام اللي هو قانون العاملين المدنيين في الدولة هو اللي بينظم العمل ال- القيادي وده عصب اللي هو بيحرك ال- الوزارة تمام فلما جه لما طلق شائعات الاخوانه والكلام اللي اتكلموا فيه وانا آه، آه، تكلمت وعدلته بلفظ اللي هو اسمه التاخون الفارق يعني خطر كبير يعني آه، التاخون اخطر من الاخونه مم.
يعني اخوانا ان انا بحاول ان انا اسيطر على مفاصل الدوله كلها واحط فيها جميع المفاصل كلها آه، اخوان تابعين للجماعه مم.
واخد بالك وده صعب شويه وما نقدرش نجزم بيها وما نقدرش نقوله او اثباته بالصعوبه بمكان تمام فلان ده يا اخوان لا هيطلع يقول انا مش اخوان واثبت ان انا اخوان خلاص خلاص يبقى التاخم بقى ايه التاخم اللي هو اهل الثقه انا هاخد اهل الثقه والولاء هو ما يكونش إخ- ممكن يبقى في الاخوان في نفس جماعه الاخوان ولكن يستبعد من المناصب القياديه لأن هم- طيب ده يعني حسين هذا كلام صار مرسل على كل القنوات احنا عاوزين اسماء عاوزين اسماء نقدر نقول ده فلان عين كذا وعشان خاطر كذا هو عين في هذا المنصب لم يعل كفاءة اديني اسماء كده يعني ده الكلام المرسل اللي ممكن بعض الناس يقول ده كلام بنسمعه كل يوم على الفضائيات وبنقرا- وبنقراه كل يوم على الجرائد اديني كده حضرتك شايف من حضرتك اوراق كده لو فيها بعض الاسماء ممكن هقول تذكر لسعادتك هو القضيه مش قضيه اسماء آه.
وان احنا نقول آه، اخوانا ولا تاخن انا آه، لا يعنيني واحد ممكن آه، تبع جماعه الاخوان المسلمين وراجل كفاءه تمام وتنطبق عليه الشروط يا مرحبا مفيش مشكله هم.
ما اقدرش اتكلم يعني القانون ده فصيل من الفصائل وما اقدرش اتكلم ده كانت فرقه اعلاميه وكلام اعلامي و- ولكن انا ده اللي قاله المفروض- الدكتور طه عفيفي في- في لقاءات كثيرة جدا قال ما تم تعيين أحد في منصب مناصب إلا بالكفاءة حتى لما أنا أعتقد جاء الشيخ محمد حسان ذكر هذا الكلام الدكتور طلعت مرة قالوا الدكتور طلعت بعض الناس بيتكلموا يمكن قبل ما ت- يعني تحصل هذه الثورة وهذا الكلام الكثير عن وزارة الأوقاف قال له أنا نابه إلى علمي كذا وكذا إن في أخوانا في وزارة الأوقاف الدكتور طلعت أجاب على الشيخ محمد وقال له يا شيخ محمد هذا كلام ما يحدث أنا ما أضع أي أحد في منصبه إلا باختيار دقيق وأن يكون كفء لهذا المكان طيب انا هنقول بقى بالادله والمسندات ردا على هذا الكلام خاصه موضوع الكفاءه او آه، آه، اتباع انا دايما بنقول بيتريقوا عليا في الوزاره ويقولوا لي انت اه ده مش مخالف القانون يعني ده احنا ما بنخالفش القانون ولكن انا بنقول آه، آه، ب- ب- اثبات بالمساندات مخالفه القانون دي رقم واحد ثانيا آه، عدم يعني آه، ما تقدرش تمسك موضوع الكفاءه امسكه ازاي لازم يبقى فيه مستندات عشان اقدر اقول ده كفاءه يعني اضرب مثل بسيط جدا وده واقع وحدث وهتبقى يعني آه، آه، مشاهدين جميعا يعرفوا هذا الامر وإذا كان حد تابعنا من القادات في الوزاره او اي حد متضرر من هذه المشكله. آه، آه، مشكله مخالفه القانون بدات انا كان في قيادات لواءات داخل الوزاره آه، ماسكين آه، قطاعات آه، قطاع آه، قطاعات في الوزاره اللي هي آه، رئيس اداره مركزيه تمام آه، ده تمام رئيس قطاع ال- القيادات دول القيادات دول كان في خلافات ما بينهم وبينهم نعم.
في العمل نعم ولكن آه، لما جه الدكتور طلعت استبعدهم وشالهم من الوزاره هم.
ولكن للاسف بالمخالفه للقانون كتبت له مذكره بعد السبب ان هو مدته لازم تنتهي الاول لانه استبعده قبل مدته ما تنتهي المعين عليها طيب أنا هكمل معلش النقطة دي اتفضل.
مهمة جدا دي, اتفضل.
دي, دي أساس اتفضل.
يعني قوية جدا فلما استبعدهم مم.
كتبنا طلب آه، آه، لم يستجاب له وراح وراء الرياح آه، آه، صدر قرار من الوزير ب- ب- بأن هو أعاد قيادة عشان استبعدها قبل إيه مستشار ال- القضائي والقانوني قال له ده خطأ وكتب له مذكرة نعم.
وأعاده تمام
والقياديين دول برضو أخذوا حكم المحكمة بعودتهم وهيبتدوا ينفذوه هذا الأسبوع الأسبوع ده الأسبوع ده آه أخذوه الحكم اللي فات يوم 19 وهيبتدوا ينفذوه هذا الأسبوع بصيغة تنفيذية هم.
موقف وابتدى تواطأ في الجهاز وأخلوا الدرجات الجهاز المركزي بمخالفة القانون وأخلوا الدرجات وبدأوا تعيين قيادات جديدة وعينوا قيادات جديدة من خارج آه، العاملين المدنيين في الجهاز المدنيين المدنيين في الدولة ودي مخالفة تانية يعني إيه يعني إيه؟ نوضح المسألة دي المسألة.
لكن خلي بس أخد في بعض صوت معاه التليفون السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا باشمهندس كيف حالك يا أستاذ أحمد ازي حضرتك يا أستاذ منير جزاك الله السلام خير على هذا البرنامج الممتع المفيد الذي يرينا الحقائق ربما لا نعلمها ربنا يبارك فيك يا باشمهندس ولكن اسمح لي يعني مقتضبا كده أشكر أولا القارئ الكريم أنه اختار آيات جعلتنا نذكر الله كثيرا ونصلي على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والأستاذ المعلم جزاه الله خير آه، أريد بس أن أوجه معه كلمتين هو يعتبر أستاذي ولكن ربما كده بنظرية الهدهد مع سليمان آه، آه، أقول له يا أخي الكريم أنتم أهل دعوة وإن شاء الله أجركم وثوابكم على الله ولا تجعلوا أبدا أي مشاكل إدارية ولا أمور يراد إدخالكم فيها تقضي على الهدف الرئيسي وهو دعوة الناس هو ضرر أمثلة أمثلة نعم.
تقطع القلب تمام.
أمثلة لأهل المخدرات وأهل الضلال وكذا وبعدين ت- نحن في مرحلة يا أخي الكريم الهجوم ليس على إخوان ولا غير إخوان والله كما قال الغزالي رحمه الله عنه إنها ليست حرب على الإرهاب إنها حرب على الإسلام نعم.
الهجوم الآن على كل الإسلام فنتكاتف وكما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الناس إذا ظلمنا قال أدوا ما عليكم واسألوا الله ما لكم آه، فربنا يوفقكم ان شاء الله انا معك قلبا وقالبا واعلم المعاناه واعلم ان الدنيا لها تكاليف ولها ولكن اسوتنا الحسنه في محمد صلى الله عليه وسلم لم ياخذ راتب من احد ولم يعني آه، يجامله احد ولم يعضده احد بل كانت تلقى عليه التهم ويفعل به اضعاف ما يفعل الان باي داعيه ومع ذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم امه وجاءت بعده امه بالمليارات وفقكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا باشمهندس على اتصالك معانا اتصال آخر السلام عليكم طيب آه، ارجع مرة تانية لحضرتك و- وحضرتك الان ذكرت ان ال- ان ان سيعود هؤلاء ال- ال- ال- المقالون من مناصبهم بحكم محكمة في هذا الاسبوع تمام تمام هو برضو ردا برضو على لكن في كلام برضه في في آه، بداية عنده الامر كان مداخلة.
الدكتور طلعت كان اعلن في مسابقة لوظائف شاغرة في وزارة الاوقاف يتقدم لها الناس ولا حرج وهذا كان تم اعلانه كان في اختيار ومسابقة وانا اسمع من بعضهم كان اختيار صعب جدا ل- لمن يتولى هذه المراكز وهذه المناصب تمام بس برضو يعني تعليق على المداخله يعني تمام.
الباشمهندس اللي تكلم جزاه الله خير في مداخلته احنا ب- يعني يئسنا من التصليح والنصح ان احنا بنبين وكتابه نعم احنا بنبين كتابه وقابلت معاه الدكتور وزير وكتبت له وبينت له نقاط محدده في الفساد يعني انا قلت له جميع ملفات الفساد موجوده عندي ملفات الفساد والعلاج بتاعها بتاع الفساد اللي موجود مفيش سم... يعني يعني في نظام معين ومنهج معين هيمشوا عليه مفيش سماع لاي حد لاي طرف اخر يعني حضرتك سبق انك التقيت بحد من المسؤولين في وزارة اتغلط الاوقاف بالوزير شخصيا آه، الدكتور أستاذي.
طلعت ولا الدكتور القوسي الدكتور طلع دكتور طلعت عفيفي نعم.
استاذي ودرس لي اربع سنوات في الدعوه اتعلمت منه كثيرا تمام الله فضل عليا كبير ولكن واول ما جه على طول اول ما مسك وزاره الاوقاف و- حلف اليمين ربنا يسر الحال وعرفت تليفونه واتصلت عليه يوم السبت حلف اليمين الخميس اتصلت عليه يوم السبت جميل وذكرته بيا وعرفته وضيع اعتذر وقال انا مش هقدر اقابلك هم.
شغلي وكذا خلاص سكت وبدانا آه، بعد كده رحت الوزاره حاولت اقابله ما عرفتش م- ممنوع مقابله الوزير هم.
آه، لقيت وضع احزنني دكاتره بيخشوا آه، بعض اخواننا الاعلاميين يدخلوا واحنا كامام ما تدخلش المهم يعني اصابني حاله من الحزن قعدت امام الوزير حزين زعلان مش قادر اتكلم قعدت ساعتين جه بتوع الجمعيه الشرعيه دخلوا فانا بعد ما كده عايزين يمشوا فقالوا لي تعالى قابل الوزير بعد ساعتين او ثلاثه قلت لهم لا، انا زعلان المهم رحت قابلته في إيه، مالك يا فضيله الشيخ او يا ابني في إيه؟ قلت له والله يا معالي الوزير احسست بالغربه في داري فجلست اشكو بثي وحزني الى الله
هم.
بهذا الشكل طب خير انا كذا كان واقف الدكتور محمد صغير وكان زميلي دفعتي قال له ده الشيخ حسين زميلي ودفعتي وحضرتك درست لنا قال الدفعه دي يعني آه، ليها معزه خاصه عندي وكده طب في والله انا واحد اتنين في مشاكل خاصه آه، مخالفات اداريه ومشاكل عامه عايزين نحلها تمام.
هموم الدعوه وكاتبها لسعادتك وعايزين تتحل مع الوزير خلاص طب خلاص ماشي وربنا يسهل وانتهينا ومشيت فتره شهر حاولنا نروح تاني قلت معايا الوزير حضرتك لوحدك ولا كان بعض الناس لوحدي.
لوحدك بتكلم عن نفسي تمام
فللاسف واحزني مع الوزير يقول لي متهكما حولك نفسي للتحقيق
هم.
طب ما تيجي انت وزير وتدير الوزاره بالنص اللي قاله لي زعلت جدا وحزنت قلت له معالي الوزير طب ما فيش ما قال لي طب انا هعمل لك ايه خلاص هحول لك نفسي التحقيق فمشكله كبيره عويصه عدم آه، يعني آه، سماع النص او الرجوع للحق فضيله الرجوع للحق فضيله يعني ف- تعاقب الوزارات في الفترة الأخيرة وزارة الأوقاف خلينا مثلا أتكلم عن وزارة الدكتور زقزوق بعدها الدكتور القوسي بعدها الدكتور طلعت عفيف لا قبل الدكتور القصي الدكتور عبد الله الحسين آه، دكتور عبد الله الحسيني يعني عندنا في اكثر من وزاره خلينا ثلاث وزارات على الاقل بعد الثوره دكتور حسيني دكتور القوسي دكتور طلعت عفيفي ما كانش في تغيير ملحوظ بين هذه ال- الوزارات الثلاث هو للاسف آه، يعني الاختيار احنا الضحيه في الاخر المفروض كل وزاره يبقى فيها يعني حاجه اسمها كده سياسه الوزاره خطه الوزاره وسياستها المفروض قبل ما يعني انا اعترض اساسا على اختيار اختار الوزراء اختيار الوزراء بيتم بطريقه عشوائيه مفيش منهج انا رايح وزاره المفترض بحط خطه وسياسه للوزاره دي واكون عندي معلومات سابقه بهذه الوزاره بحيث احط الخطه اللي همشي عليها وهديرها وابقى عارف مشاكلها وعارف حلولها وحاطط هذه الخطه تمام.
وداخل ابتدي ايه اخش ولكن الاختيار بيتم عشوائي احنا يعني اما اضرب مثل بسيط لما بنيجي نختار اقل وظيفه في ال- في الجهاز اداري الدوله عامل خدمات معاونه بنحط له شروط سيم الحواس ويوجد القراءه والكتابه معاه شهاده محو اميه الشروط وهكذا ده شروط اقل حاجه في الدوله اللي هو ال- العامل ما بالك اللي هيمسك اعلى حاجه مفيش شروط لاختياره طيب.
ويجي يطلع المسؤول يقول لك انا مختار نعم.
بالكفاءه طب فين معايير الكفاءه اللي طيب أنت خلينا بتختار حتى مع اختيار الوزير انا عارف ان عندكم كلام- كلام استفهام عام كبيرة مش على جداً.
حد معين.
لا يعني بصفه احنا بنتكلم النهارده انتوا بتقولوا احنا عاوزين نتبع الازهر الشريف كاستقلاليه في الدعوه وبتقولوا احنا عاوزين يعني على الاقل يبقى امتثال زي المجلس الاعلى للقضاء اللي هو هو بيدور بيدير امور ال- القضاء عندنا في مصر عاوزين كمثل هذا الامر يكون في الازهر الشريف ايه المعايير اللي ممكن تضعوها في اختيار من يمثل او يتكلم كوزير او كمتحدث رسمي باسم ال- الائمه والدعاه آه، آه، ب- بمصر خليني كده اطلع فاصل قصير وارجع حضرتك مره ثانيه نتابع هذا- هذا الامر مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم اعود اليكم
بالعلم تسامت أمتنا بالعلم تجلت نهضتنا
اوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور امير صالح Joint Flex اعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف آلام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسا وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرة التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للآلام الشديدة Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex أربعون عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 كغام دي كغام ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شوب دائما لها السبب المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر مون فيس الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع Moon Face انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور انت كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السودا راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشواعب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعد في ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 وجه القمر
بالعلم تسامت أمتنا عدنا إليكم بعد الفاصل عدنا ومعنا ومعكم ضيوفنا الأكارم في هذا اللقاء آه، والذي نستعرض فيه بعض مشاكل الأوقاف ومشاكل الدعاة التي يتعرضون إليها عبر وزارة الأوقاف خلونا برضو قبل ما ارجع لبعض هذه المشاكل ارجع الابتهال من الشيخ ناصر احمد علي شيخ ناصر ممكن نسمع بعض الابتهالات إن شاء الله عز وجل
إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى عليك الله يا علم الهدى صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت بك قد سمت وتزينت لسراك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك صلى الله وسلم وبارك عليه جميل يا شيخ ناصر هذا الابتهال الطيب بهذا الصوت الندي عزك الله آه، أرجع تاني يا شيخ حسين وأقول يعني هو صوته طيب جدا بس نعم.
في تحفظ على اطراء النبي صلى الله عليه وسلم لان نهينا عن ذلك ونهانا صلى الله عليه وسلم وقال انما انا عبد الله ورسوله هو يعني يمكن ربما في بعض هذه الأشعار يصف آه، ما كان في الرحلة لا يعني لا أكثر ولا أقل يعني والإطراء المنهي عنه بعد ده, ده مش تعديل بعض الناس ممكن لك الإطراء المنهي عنه اللي هو لا يتجاوز به الإنسان الحد يعني يعني هو في تحفظ يعني على ال...
طيب أتلقى بعض الصلاة وأرجع لحضرتك مرة تانية معايا أم علاء السلام عليكم أم عامر السلام عليكم أم عامر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا أستاذ أحمد بارك الله في ضيفيك الكريمين وقلبي يميل إلى رأي ال- الشيخ آه، يعني لا أدري لماذا سبحان الله في عدم الإسراء في آه، نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم وكلنا نحبه ونجله يعني سبحان الله آه، آه، يعني يعني آه، ليس يكون إسراؤنا طبعا لا كلمة الشيخ استغفر الله العظيم ولكن ليس يكون إسراؤنا نحن كأناس عاديين في الامتثال لأوامره ونواهيه تمام وتأديب تمام الله كلام جميل صحيح صدقتي والله نعم بارك الله فيك يا رب استاذنا الفاضل يعني لا ادري هل آه، يعني يعني ابداء المشاكل الخاصه بمثل هذه الامور العظيمه الجليله فيها خير للاسلام ولاهل السنه اما ام ان كشف مثل هذه ال- ال- الاشياء مم.
من سلبيات آه، يعني تضر اكثر ما تنفع، يعني المشاكل هذه الخاصه تمام.
بمثل هذه الامور واهلها مم.
آه، يعني تكون خاصة فيما وصل- بينهم أهل العلم وصل كلامك يا أم عامر فيما بينهم كي كلام.
لا يتربص أهله السوء بمثل هذه الأمور الخاصة بالمسلمين جميل جميل بارك وصل كلامك انا يعني هرد رد سريع جدا واترك الاجابه ايضا للشيخ حسين هي القصه كلها احنا يعني ك... لو نظرنا للازهر الشريف آه، بكل الفئات التابعه عنه من ائمه من اساتذه الجامعه آه، من مدرسين اي حد تابع للازهر المشكله ان لما بتحصل مشكله عنده ما بيلاقيش اعلام آه، يسلط الضوء على هذه المشكله كأن ال- الازهري ده مواطن من الدرجه الثالثه فهو هدفنا في هذا البرنامج بنقول لهم يا اخوانا هذا هو برنامجكم تعالوا اتكلموا ناتي بحد المسؤولين نعرض مشاكلكم عاوزين احنا بنعمل بنعمل هذا ال ال ال هذا الامر علشان خاطر في طريق لحل مشكله ممكن نجر عليها ان شاء الله حتى تلتئم الامور ويذوب هذا الخلاف الموجود بين هذا او ذاك يعني ده باختصار بسيط جدا سؤال اخر السلام عليكم السلام عليكم يا أبا حمزة السلام عليكم أبو حمزة عليكم السلام ورحمة الله حي الله الأستاذ أحمد غالي أسأل الله أن يبارك فيك ربنا وأن يبارك فيك.
يجزيك خير الجزاء على هذه الحلقات الممتعة وحي الله ضيفيك الكريمين وأسأل الله أن يعيد الأزهر إلى ريادته يا رب، آمين يا رب.
ومكانته السامية يا رب، آمين.
التي يقود بها المسلمين إلى الإسلام الصحيح نعم ثم لي بعض يعني آه، التعليقات آه، أليس الفساد الذي كان في النظام السابق قد طال وزارة الأوقاف وتغلل في التعليم الأزهري حتى كنا نرى الذين تعلموا التعليم الأزهري منهم من يسب الدين ومنهم من ساءت أخلاقه عن من تعلم التعليم العادي ولم نرى من أبناء الأزهر ملتزمين إلا من كان آباؤهم ذو علم ودين تمام أليس هذا صحيح في العهد السابق ثم أنه قد جاءت الثورة وجاء الدكتور طلعت عفيفي وجاء بعض الإصلاحات إلى وزارة الأوقاف أو إلى التعليم الأزهري آه، أرجو أن أسأل كيف السبيل إلى إصلاح التعليم الأزهري هناك في المعاهد الأزهرية وأخص بالذكر الصغير من معلمي الأزهر من يسب الدين إلى الطلاب نسأل الله العفو والعافية ورأيت هذا وسمعته وإن لي- لدي من أبناء أهلي, أهلي يعني ابن أختي في يعني ق- قريبا ينهي المرحلة الإعدادية الأزهرية ولا يعرف كيف يتوضأ مم.
من المسؤول عن هذا؟ هل ينبغي أن يكون أبو طيب.
هذا الطالب الأزهري جميل جدا أبو حمزة يعلمه الدين أم كيف كيف تصلح المؤسسة الأزهرية؟
مم.
يعني نريد كيف نساعدكم نحن المواطنين البسطاء؟ كيف نساعد القائمين على الأزهر أو القائمين على وزارة الأوقاف لتصلح هذه المؤسسات؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عاوز أقول برضو حتة مهمة جدا لبعض الناس ي- يعني يعني يعتقد إن إحنا بالبرنامج ده زي ما حدث آه، ظنوا إن إحنا بنهاجم دكتور طلعت عفيفي دكتور طلعت نعاله على رأسي دكتور طلعت يعني له في القلب مكانة كبيرة جدا ظن إن إحنا في حلقة آه، انتخابات رئيس جامعة الأزهر اللي اللي قدمناها ظنوا في المشيخة إن إحنا بنهاجم مقام شيخ الأزهر أبدا ما كان هذا على الإطلاق احنا بنظهر بعض السلبيات وبننقل بعض الآراء اللي ممكن لا تصل إليهم عبر هذه الأبواب اللي لا درول عنها أبواب في كثير من الأوقات يعني أبواب مغلقة هؤلاء أبناء الأزهر هؤلاء هم مشايخ الأزهر هؤلاء هم علماء الأزهر على آه، خلاف على اختلاف تخصصاتهم بنطرح مشاكلهم ربما نجد من يسمع لهم هذا الكلام آه، آه، فينصفهم إن كانوا حقا منصفين فيما يقولون طيب ارجع مره تانية يا شيخ حسين لهذا الكلام وانا عارف ان بعض الناس هجاوب بس معذرة على لأم بس- عامر آه.
ام عامر آه، القول يعني- الأول تمام.
في هل هذا يضر أم ينفع مم.
في في الكشف يقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول تمام.
إلا من ظلم فهذا الأصل بتاعنا هذا الأصل العام نسير عليه بالنسبة لبيان الظلم تمام دي واحدة الثانية أننا بنعرض أشياء لا يعلمها الكثير والبعض ليعلموا حقوقهم مم.
يعني آه، التنمية الإدارية أنا لما أكون مسؤول عشان يعني ال- المرؤوسين اللي تحت إيدي يستجيبوا للتعليمات وينفذوا عملهم أتبين له حقوقه أولا تحقق الأول واحد اتنين تلاتة تمام وبعد حقق حقوق اللي عليك واحد اتنين تلاتة تمام وهكذا فبناء عليه احنا بنبين حاجات قوية وبنبين أشياء مهمة جدا هتدمر الدولة هتدمر الدولة حقيقة هي دولة دلوقتي في في, في انهيار المؤسسات طب في انهيار.
ممكن بعض الناس يقول ده هبين هنا اجتهاد شخصي من الشيخ حسين لا مش اجتهاد ده قانون ده قانون احنا بنتكلم هم كل ما يطلعوا يقولوا احنا قانون آه، القياديين 51 سنة آه، آه، قانون 5 سنة 91 نعم قانون القياديين واللائحة التنفيذية قانون 5 واللائحة التنفيذية أوجبت اللي يت- يعين في القياديين لابد أن يكون من العاملين في نظام في العاملين المدنيين في أنظمة الدولة مم.
لابد في ومعاي- انظمه الدوله بصفه عامه يعني أنظمة ممكن اجيب الدولة بصفة عامة. أنا جاي اه أهو، اجيب جاي من- أهو، اه جاي أهو، جاي تمام أهو.
تمام يعني مثلا عندنا المادة اللي عدلت بقرار رئيس مجلس الوزراء في لائحة قانون خمسة المادة رقم ثلاثة مم.
تم تعديلها عشان يتم التوسع والإعلان في الجرائد كان الأول سابقا مخير الوزير في اللائحة السابقة أن هو ينشر إعلان داخل الوزارة أو في الوسائل الأخرى في الجريدة اه الصحف الرسميه الصور الرسمية تمام وبعد كده اتعدل قال لك لا يعلن في الصحف الرسمية فقط مم.
وجوبيا ويتقدم داخل الوحدة وخارج الوحدة انا هفسر المعنى ده بمزاجي هقول داخل الوحدة العاملين في الوزارة وخارج الوحدة هفسرها بمزاجي واقول اللي هو من الموظفين بتاع الجهاز الاداري الدوري خاضعين الجهاز الاداري الدوري هيجي واحد تاني يقول لي لا انت انت ده ده مطلق انت بتاع- بتخصصه ليه هقول الماده اللي بعديها رقم أربعة والنص موجود معايا عشان نطلع الورق وكل واحد يرجع لان الكلام ده قانون واللائحه تنص قالت الشروط الواجب توافرها في من يشغل هذه المناصب لابد التي تنطبق على بطاقات الوصف الوظيفيه ايه بطاقات الوصف كل وظيفه لها بطاقه وصف اتعملت بقرار من الوزير واتعرضت على آه، آه، وزير التنميه الاداريه تمام وقرروا هذه البطاقات الوصف الشروط المنصوصه في قلب الايه القرار تنص على ايه مدير عام دي بدايه الوظائف القياديه يجب ان يكون امضى عامي عامين درجه اولى الامر الثاني وكيل وزاره اللي هو رئيس اداره مركزيه امضى عام مدير عام تمام ثالثا رئيس قطاع اللي هو آه، وكيل وزاره اول امضى عام وكيل وزاره يبقى معنى هذا الكلام انه اي انسان ياتي من الخارج مثل ما فعل ده مخالفه للقانون يعني بعض الناس مثلا بينتقد في بني سويف مثلا لما أنا- جه- أنا جاهل.
اه تمام لما حد مدرسين تقريبا آه، شيخ والشيخ اصلا انا عارف ان الشيخ ناصر مدرس اصلا في الازهر لما ياتي احد من اعتقد التربيه والتعليم او مدرس في الازهر ويتقلد مثلا آه، منصب وكيل وزاره في بني سويف آه، المشايخ زعلوا وقالوا يعني أعقمت رحم وزارة الأوقاف أن تخرج إمام وخطيب وخطيب من أبنائها آه، آه، ليتولى هذه المسؤولية فرد ال- ال- المتحدث الرسمي بس- باسم وزارة الأوقاف وقال القانون لا يمنع تمام ارد عليه واقول له وكلام لل- للكل وكله يعلم آه، يعني في, في في القانون لمن ي- يستطيع الرد او يريد ان يرد على هذا الكلام مخالف للقانون نعم مخالف للقانون ان انا زي ما بقول بهذا النص ان انا اجيب اي شخص غير- لم يكن موظفا بالدوله اللي هو تحقق فيه شرط بطاقه الوصف تمام هيشغل منصب وكيل وزاره لابد ان يكون شغل مديرا عاما عاما انا لاحظت امر وجدته في الجهاز المركزي عمل نماذج بتسهل للموظفين ان هو آه، ال- ال- طاق درجات لل- اللي هم خارج نظام العاملين المدنيين بالدوله اللي هو جاي من الخارج تمام ده مخالف يعني كده مخالف اللي اتعمل في الجهاز المركزي ده مخالفه واذا كان حصل تصريح من الجهاز المركزي فهو تصريح مخالف للقانون اللي هو منظم لنا العمل طب لا انتوا يجوز.
في اللي ما بترفعوش ق- يعني انا قضايا؟
رفعت انا عامل بلاغ للنائب العام طيب بهذا انا الشيء.
هعرف تفاصيل هذا البلاغ لكن خليني اتلقى بعض الاتصالات وارجع حضرتك مره ثانيه معايا الاستاذ محمد سلام عليكم استاذ محمد سلام عليكم
الو حياك الله يا استاذ محمد اتفضل السلام عليكم يا سعاده الباشا الله يبارك فيك يا فندم اتفضل انا سيدي الاستاذ محمد ابو ابراهيم ابو محمد السيد احمد من الخضريه بلد الشيخ ناصر احمد علي حياك الله يا استاذ محمد يا ريت تسمعني من التليفون وتوطي التلفزيون راجل انا موقف التلفزيون على الاخر طيب ماشي اتفضل ها، الشيخ ناصر شيخ جليل وشيخ محترم وحافظ كتاب الله نعم ويعمل الخير في البلد واجوار البلد الله يخليك يا استاذ محمد
آه، واحنا بنحييكم وحي برنامجكم الطيب ربنا يبارك معانا- عزك الله معانا ربنا يبارك فيك يا استاذ الأخ محمد جمال أبو سيد احمد من كبور نتن عايز يسلم على الشيخ ربنا يبارك فيك يا ربنا استاذ يبارك فيك يا استاذ محمد ماشي يا استاذ محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذ ربنا يبارك فيك وسع عليك اتفضل انا بحيي الشيخ ناصر من كل في لانه هو شيخ فاضل وعزيز ورحيم على كل واحد في البلد واحنا بنحييكم كلكم وبنحيي اهل المكان اللي بيسكن والله فيه أنا الشيخ بحب ناصر جو الشيخ ناصر ربنا يبارك فيك يا بحب أستاذ.
جو جو جو والله ربنا يبارك فيك يا سيدي، جزاكم الله خيرا وشكرا جدا على اتصالكم السلام عليكم اتصال اخر السلام عليكم طيب آه، ارجع حضرتك مره تانية يا شيخنا الغالي وانا شايف اورام حضرتك يعني بعض الناس يمكن آه، قبل الهوا كان الشيخ حسين معاه ملف كبير كده جه اخواننا هنا ولا ده كتير كده احنا هات اللي هتعرضه في الحلقه الحلقه وشكلها الانتهاء ولم نرى شيئا يعني معلش انا مش عايز أش- اشغل الناس لا آه، عايزين نتكلم بارقام وحقائق يعني عشان طبعا خاطر يعني- بعض الناس يظن آه، ان ممكن يكون هذا اجتهاد فرد من حضرتك يصيب ويخطئ فعاوزين نشوف ما, ما لديك انت بتقول قدمت قبل كده آه، آه، امر في القضاء ال- ال- ال- آه.
للقضاء بخصوص آه، بعض هذه الامور آه، اطلعنا على ما قد قدمت يعني آه، بداية يعني آه، موضوع القيادية آه، قدمت الجهاز المركزي للجهاز المركزي تنظيم ضرب بالنسبة بعد ما شال الوز- معالي الوزير ال- آه، القياديين وهو سائل القطاعات هنا كانوا باعتين لي جواب من آه، من الوزارة بالنسبة لإعلان الوظائف القيادية تمام بيتعطل الإعلان يعني مثلا دلوقتي متعطل إعلان عن مدير عام آه، العلاقات العامة تمام اللي منتدب عليها فضيلة معالي الوزير الشيخ سلامة عبد القوي الآن نعم بقالها دلوقتي بالظبط بعد ما نقل شاغلها حوالي أربع شهور أو خمسة و- ومفيش إعلان عنها تمام وظيفة أخرى وظيفة رئيس الإدارة المركزية للدعوة مم.
برضه شاغرة بنقل من كان شغال الدكتور سالم عبد الجليل لما معالي الوزير نقله الغربية وبعد ما نقله أخذ أجازة والدرجة فضيت مم.
وما زال مش راضي يعلن عنها واللي مسكن عليها واحد آه، آه، درجته لا, لا, لا تصل لهذه الدرجة ان هو يشغل هذا المنصب فقدمت انا للجهاز المركزي جواب وبعته الوزارة وما ردوش الى الان من تاريخ 24 12 2012 نعم لحد النهارده على هذه الوظائف القيادية ده بالنسبة للجهاز المركزي قدمت برضو آه، بلاغ النائب العام لإدار المال العام في قضية آه، وز- آه، آه، آه، اللي هي القياديين شغل هو مشال اللي هم شغالين المنصب اللواءات اللي كانوا شغالين المنصب وبياخدوا راتب وجاب اخرين وعينهم تمام فبالتالي في فلوس هتصرف في راتب مرتين هم.
اهدار للمال العام هم.
تسهيل حصول غير بو- بغير وجه حق نعم.
لان هو غير آه، باطل ولا يجوز ان هو يشغل هذا المنصب نعم لانه كمان من خارج الجهاز الاداري للدوله مم.
ال- ال- ال- اللي جوهم وشغلوا المنصب من خارج احنا ناس كاشخاص نحترمهم ونجلهم يعني انت قصدك كمستشارين اتوا من خارج مش الوزاره مستشارين ما بتكلمش عن مستشارين انا بتكلم على تم تعيينهم آه، قياديين آه.
رئيس قطاع الج- آه، كت- قطاع مكتب الوزير ورئيس قطاع الخدمات نعم تم تعيينهم بالمخالفه للقانون لان هم من خارج جهاز اداري الدوله وتم تعيينهم وش- والدرجه مشغوله اصلا لان شاغلها ما زال اللواءات شاغلين هذه الدرجات طيب ما دام الامر مخالف للقانون ليه الوزاره بتخدم على هذا الامر ما هو هنا بقى الامر اللي احنا بنتعجب اليه بالمخالفه المخالفات احنا آه، بيننا وبينكم مرجعيه القانون ويسري لان ده قانون المفروض يطبق علينا وده اللي يريحنا انا لما قرات في قانون العاملين مجبرا لما آه، حصل يعني كشفنا فساد وابتداوا يهاجموني وما زال المهاجمه لحد الان يعني تخيل حضرتك قضيه اداريه بسيطه جدا مش عارفين يحلوها النادي اللي انا بعمل فيه فيه دفترين اتنين دفتر دول العمال استولوا عليه بيمضوا فيه تمام وسقط عني ان انا مسؤوليتي تجاههم ان انا اراقبهم نعم ودفتر الاصلي رافضين يمضوا فيه سنه ونص عدى سنه ونص من 1 1 2012 الى الان ومش عارفين يحلوا المشكله 70 مذكره مذكرات بالغياب وراح مش عارفين يحلوا المشكله قضيه بسيطه جدا جدا ابسط ما يكون قضيه غياب وانصراف وحضور وانصراف انا بنقول لهم يا جماعه القانون بيقول عامل خدمات معينه ما ينفعش يمسك الدفتر هو الدفتر وده اللي عامل مشكله في في المساجد مشاع في المساجد بحالها ازاي محطوط في مكان مقفول عليه يدخل الامام يمضي العامل ما يجيش ويمضي بعد يومين مفيش مشكله نعم مشاع اي حد يمضي له الدفتر اللي يروح للمفتش يمضي له وتنتهي القضيه لكن عندي نظام ومتبع فلا لازم يتابعوني لا عملوا هذا الامر مش عارفين يحلوا قضيه مش عارفين يحلوا الوزاره بعتنا المديريه وبعت الوزاره اكثر من 70 مذكره الى الان محدش قادر يستطيع على حل المشكله دي ويلزم باتباع انا رحت ولا جيت امام نعم موظف في الدوله والقيادات تمسك القرارات طب اصدروا قرار اتصرفوا سنه ونص دفترين اتنين في مسجد العمال تمضي في دفتر وشايلينه في البيت والدفتر الاصلي موجود وسقطت اللي- المسؤوليه واصبحت آه، الدنيا اتشقلبت على بعضها طيب.
ده, ده ده بالنسبه ل- ل- لحاجه تمام الحاجه في حاجات ثانيه برضه قضيه فاحنا بنقول دلوقتي حاجه نعم.
اساسيه نخرج بيها ها اللي هو غير العامل في الجهاز القطاعي الدولي الاداري الدولي اللي هو لا ينطبق عليه شرط بطاقه الوصف لا يجوز ان هو يدخل ويشتغل زي مثلا واحد يستقيل يعني مثلا بيقولوا عليه بتاع بني يوسف كان مدرس عشان يدخل من الخارج يستقيل وبكده يبقى دخل من الخارج نعم. تحايل نعم. هو استقال عشان يدخل ولكن بنقول ان هو طالما استقال او حتى لو ما استقالش فهو لم يشغل منصب مدير عام لمده عامين لمده عام يبقى بكذا لا ينطبق عليه الشرط يبقى لا يجوز ان هو يدخل اثنين اتعين واحد في الفيوم
نعم واحد في الفيوم وواحد في آه، البحيرة من الخارج بقرار سابق آه، اتعين اترشح حوالي خمسة في وك- وزارة منهم بتاع بني سويف رئيس قطاع آه، كذا ورئيس قطاع كذا دولت من المخالفة للقانون كتبنا بيهم باذن الله طلبات ومعد مذكرات للرقابه الاداريه ومعد مذكرات للجهاز المركزي ومعد مذكرات رئيس مجلس الوزراء لي- لي- ليحسم هذا الامر وينتهي ويعلم الجميع ان ده حق غير قانوني وان هو كده مخالفين القانون وكده انتهت الايه المساله بتاع القائدين دي طيب يعني هو يبدو ان الشيخ حسين عنده ملفات كتيره جدا ممكن نقدر نفتحها في في حلقات اخرى زي موضوع التابلت اللي اللي سياتي الامام في ال- في الفتره القادمه في ملفات خاصه بهيئات الاوقاف والوقف ال- المتعلق بالوزاره بقول في ملفات فساد كبيره جدا ومسكوت عنها لحد هذه اللحظه في بقول ملفات فساد في آه، مسابقه الائمه في التعيينات او مسابقه عمال المساجد ملفات فساد في الرقابه والتق- والتقويم هي القصه كلها مشاهد الكرام ان احنا بنقول ويمكن ده طلب وده تلغراف بنقدمه من هنا من قناه الرحمه الى وزاره الاوقاف عاوزين حد منكم يرد علينا لان احنا طلبنا في حلقات سابقه آه، سواء كان مشكله خاصه بوزاره الاوقاف او حد خاص او مشكله خاصه بالازهر الشريف يطلع بعض المسؤولين او بعض المتحدثين الاعلام المفروض ان هم يتكلموا ويردوا على مثل هذه المشاكل يقول لك والله انا ممنوع من الاعلام امال سيادتك متعين ليه امال سيادتك متعين ليه اما يطلع آه، اما امام وخطيب يتشال عمته كده وتترمى على الارض ويضرب قدام الوزاره ومحدش يتكلم عنه والعمليه تسكت ولما ينضرب حماده قدام قصر الاتحاديه الدنيا كلها تتكلم عنه احنا برنامجنا ابدا مش برنامج هدام ولا برنامج سلبي احنا عاوزين نعمل نقطه تواصل مش عاوزين الامر يتطور اكثر واكثر من ذلك بكثير وكل يوم احتجاجات واعتصامات قدام وزاره الاوقاف احنا منتظرين بإذن الله في الحلقة القادمة كما وعدونا إن صدقوا آه، أن يأتي أحد من الوزارة آه، ليكون ضيفنا ليرد على هذه ال- ال- الأمور وهذه الملفات اللي بيقول عنها الشيخ حسين ملفات فساد أنا لا أحكم بالصدق أو بالكذب على هذه الملفات لكن الذي يحكم هو المختص والمسؤول وفي أوراق مع الشيخ حسين يقدر يرد بها في الحلقات القادمة أنا كان نفسي أسمع شيخ ناصر لكن للأسف آه، وقت الحلقة انتهى شيخ ناصر إن شاء الله أنا آسف جدا لا، كان نفسي لا.
أسمع حضرتك مرة تانية لكن الله يجزاك سرقنا خير.
الوقت وإن شاء الله في حلقة إن شاء الله.
قادمة بإذن الله تعالى نسعد الله يا بك فندم، إن شاء الله.
ونسمع منك المزيد ربنا يجزاك خير يا آه، سلام.
مشاهدينا الكرام أنا بشكر بسكم في نهاية الع- هذه الحلقة الشيخ حسين حبيب إمام وخطيب بوزارة الأوقاف وطبعا أعتقد إدارة المنوفية تقريبا لا هي مديريه المنوفيه اداره السادات نعم يعني احنا شكرا جدا شيخ حسين ونتفرج بالله في حلقه قادمه تعرض مثل هذه الامور ايضا اشكر آه، صاحب الصوت النادي الشيخ ناصر احمد علي آه، على هذه القراءه الطيبه وهذا ربنا الصوت يبارك فيك النبي في في زحمة.
ابكهالك ربنا يبارك واسفين اذا كنا يعني الوقت سرقنا وكنا نتمنى تحت نسمع حضرتك أمرك.
مره رب- ثانيه ربنا يبارك لكن فيك.
على تواصل ان شاء الله إن شاء الله يا ان شاء فندم.
الله والشكر لكم ايضا موصول على حسن المتابعه السلام عليكم
بالعلم تسامت أمتنا بالعلم تجلت نهر